عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر وكلما كان المرسل عاجلا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل القرآن رسالة الله إليك
احنا الان بنصور من مكان الكهف لسه مش هتشوفوا الكهف دلوقتي لكن احنا في المكان اللي اتجمع فيه الشباب المكان اللي ذكر في القران المكان اللي كل يوم جمعه بنقرا سوره الكهف وبنعيش مع ايات الكهف احنا الان في هذا المكان احنا الان في الاردن موجودين في المكان اللي اجتمع فيه اهل الكهف وهنشوف الكهف كمان شويه وهنشوف المكان اللي اتجمع فيه اهل الكهف كمان شويه لكن الحقيقه هيبه المكان دون المكان ده ليه ليه هيبه المكان ده ذكر في القران المكان ده اتسمت بيه صوره من صور القران صوره الكهف المكان ده شهد سبع شباب رجاله حبوا الاسلام قوي وعاشوا عشان الاسلام قوي ولما اختاروا بين ثلاث حاجات تستسلموا للملك ولا تلجأوا ولا تواجهوا الملك ولا تلجأوا للعنف رفضوا الثلاثة واختاروا ايه؟ لا نفكر من جديد نهرب ونفكر في طريقة جديدة ونخطط عشان نفضل حاملين رسالتنا مش هنسيب الرسالة أبدا يا شباب مين يعيش يعمل حاجة للناس يقدم حاجة للناس يخدم الناس قصة أهل الكهف من هذا المكان احنا الآن متجهين إلى مكان الكهف احنا الان قربنا جدا من الكهف المكان اللي انا فيه قريب جدا من مكان اهل الكهف احنا الان بنكلمكم وانا عايزك تتخيل مشاعر السبعه الشباب وهم داخلين على الكهف بتاعهم يا ترى مشاعرهم ايه شباب صغير يا شباب يا اللي بتشوفونا الان دول كان شباب 15 و16 سنه يا ترى مشاعرهم ايه خايفين طبعا خوف ورعب وقلق لو الملك شافهم لو الملك عرف مكانهم جواسيس الملك منتشرين في كل مكان لو جواسيس الملك وصلوا اليهم تخيل هيقتلوا سبع شباب الرعب عمل ازاي طب وهم طالعين اي حركه حواليهم وبيتلفظوا حواليهم ومين جاي ويا ترى حد شافنا ولو اتعرف مكاننا انت حاسس بمشاعرهم وخوفهم عامل ازاي ده لدرجه وهم بيتحركوا حركه جنبهم خفيفه طلع مين ده الكلب الكلب اللي كان معاهم من زمان كلب الراعي ياه الكلب عنده وفاء ما سابهمش لوحدهم الكلب طالع معاهم للكهف ولذلك كرم ويستحق ان هو يذكر في القرآن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة ثامن وثامنهم كلبهم الكلب كرم لانه كان وفي مع ناس صاحبة رسالة فما بالكم بياما ناس شافت ناس شايلة رسالة وتخلت عنها وسابتها لا يستحق ان هم يذكروا انما تعالى تاني نتخيل المشاعر بتاعت اهل الكهف يا ترى اهاليهم يا ترى وهم طالعين بيقولوا ايه امي وحشتني يا ترى هشوف امي تاني امتى يا ترى هشوفها ولا لأ؟ كان نفسي احضنها يا ترى دموع امي دلوقتي عامله ايه وجواسيس الملك وحراس الملك وهم بيفتشوا بيتنا يا ترى ابويا حصل له ايه يا ترى ابويا تعبان ايه يا ولاد ده ازاي الشباب دول خدوا القرار ده قد كده ممكن اكون بحب الاسلام قد كده عشان اعمل الخير واصلح في الارض ممكن اضحي انا مش بقول لكم اعملوا زيهم لان مفيش في حياتنا الحمد لله المساجد في بي- في بلادنا ولا اله الا الله ما حدش يمنعك منها يا اخي اعمل حاجه انا مش بقول لك اعمل زيهم واهرب ويحصل لك اللي حصل لهم لكن انا بقول لك هم تعبوا قد كده عشان كده القران ذكرهم وعشان كده احنا جينا هنا نصور من مكانهم المكان اللي ربنا ذكره في القران تخيل مشاعرهم ابي وامي يا ترى حراس الملك هيعملوا ايه في بيتنا يا ترى اخواتي هيحصل لهم ايه يا ترى اخواتي البنات هيخافوا قد ايه وهيبكوا قد ايه يا ترى امي لما تعرف ان ابنها اختفى ومش هتعرف هيرجع لها امتى ده مش هيرجع لها خالص صدقوني يا جماعه اصعب حاجه في الدنيا خروج مفاجئ من بلدك ودموع امك صدقوني مفيش اصعب من كده هم حصل لهم كده خرجوا فجأة من طب ما اروحش طب أ- طب اسلم على امي طب ارجع لامي احضنها واقول لها هتوحشيني واملى نفسي من الحضن ما عملوش كده ليه خافوا على امهم ليه اصل كده هيحملوا امهم وابوهم فوق طاقتهم لو لو جنود الملك دخلوا عليهم فين ابنكم وعرفوا ان هو كانوا معاهم قريب تخيل رحمه باهلهم وخوفا ان هم ما يضعفوش ما راحوش لاهلهم ومفيش وقت حراس الملك في كل مكان لازم نهرب لازم ناخد القرار دلوقتي عشان نكتشف احنا اصحاب رساله ولا كنا بنضحك على نفسنا انت بقى ممكن تعمل ايه انت هتعمل ايه لك اللي شاف الحلقه دي واللي بيتفرجوا على اهل الكهف والمكان اللي احنا فيه انا على بعد مفيش 50 متر من الكهف لسه ما شفناهوش بس لازم اقول الكلمتين اللي واجعيني دلوقتي يا شبابنا ويا بناتنا ويا ستاتنا عملتوا ايه للاسلام؟ عملتوا ايه عشان ربنا يكرمكم؟ ربنا ذكر الشباب دول عشان عملوا شايف مشاعرهم؟ انا عمال احكي لك عشان تتخيل هم كانوا تعبانين يا ترى حد فيهم قال وحشني امي عايز ارجع لامي وابويا تصدق ولا واحد رجع تصدق وهم مش خلي بالك كل خطوه بياخدوها قريب من الكهف معناها ان هم بيهربوا معناها ان الملك هيعرف ان هم هربوا معناها ان ملهمش رجعه يا اما يكملوا اللي هم ماشيين فيه يا اما هيتقتلوا ما عادش فيه الاختيارات اللي الملك كان حاططها يا اما يرجعوا يعلنوا قدام الناس ان هم رجعوا عن فكرتهم ودينهم ما عادش الاختيار ده موجود لان هم تحدوا الملك وهربوا قطعوا على نفسهم خط الرجعه الشباب دول عارفين هم بيعملوا ايه عشان ايه ده كله علشان الرساله عشان لا اله الا الله تخيل تخيل ولا واحد منهم قال انا ولا واحد انهار ولا واحد قال انا راجع ولا واحد قال قال لا انا مش قادر اكمل انا ما اقدرش اروح للمجهول ما هم رايحين للمجهول دلوقتي المكان ده بقى معروف لكن ساعتهم كان مجهول انا رايح على فين ولا واحد رجع طب ايه اللي ثبتهم وربطنا على قلوبهم الايه شغاله ربنا ربط على قلوبهم طب ايه اللي ثبتهم اصحاب الكهف الصحبه الصلخه ثبتوا بعض وجمدوا بعض مش هيعينك الا ربنا وقول لي مين صحابك اقول لك هتبقى صاحب رساله ولا مش هتبقى صاحب رساله ياه على مشاعر اهل الكهف اثناء الطريق تخيل كل حركه مخيفه تخيل الاستعداد طب معاهم اكل معاهمش اكل ليه معاهمش اكل ما لحقوش ولذلك اول ما طلعوا من الكهف اول حاجه جعانين عشان كده قاموا قايلين ايه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلياتكم فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه جعانين ليه جعانين لان هم يوم ما دخلوا الكهف طلعوا فجاه ما جابوش اكل معاهم طالعين ليه ده كله علشان انا بحب الاسلام عشان انا بحب لا اله الا الله عشان عايز اعمل حاجه لبلدي عشان عايز اصلح الناس عشان بحب الناس عشان هاخد بايد الناس عشان كده يذكروا في القران انت بقى عملت ايه احنا هنا بنقرب قوي من الكهف وانا داخل الان على الكهف اللقطه الجايه هنروح نشوف المكان اللي ذكر في القران هنقف قدام الكهف ممكن اسالك سؤال لما بقول كلمه كهف ايه اول حاجه بتيجي في دماغك خوف رعب قلق ضلمه وحش وحدة وحيد وحشة موت توهان حيرة بيجي في دماغك ايه مش كل المعاني دي لكن لا الكهف اللي احنا هنروحه ربنا نزع منه كل الكلمات الصعبة دي ربنا بيقول ايه فأووا الى الكهف ايواء حضن الكهف حضن فأووا إلى الكهف ينشب لكم ربكم من رحمته الله على الآية الجميلة دي اسمعها كده تاني تعال نروح للكهف ونسمع الآية دي تاني فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته تعال نعيش مع الآية دي ونروح للكهف ونشوف حضن الكهف احنا الآن في مكان الكهف كهف أهل الكهف المكان اللي قدامكم دون المكان اللي انتم شايفينه المكان اللي مذكور في القرآن المكان ده يا جماعة احنا لعلي واقف الآن مكان السبعة الشباب ما هم أكيد جم هنا ووقفوا هنا وكانوا واقفين في هذا المكان تخيل هذا المكان العظيم اسمع معايا الآيات كده من الأول وعيش مع آيات أهل الكهف وانت واقف في هذا المكان أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية شوف كلام ربنا لما يتكلم على هؤلاء الشباب أنا عايزك تتخيلهم الآن 15 سنة 16 سنة ربنا بيقول عليهم إيه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض سبحان الله الايات دي انا بقراها النهارده لكن من ال... من الاف السنين هم كانوا واقفين في نفس هذا المكان يمكن خايفين يمكن الوجوه قلقه لكن كلهم امل في ربنا سبحانه وتعالى يا ترى كانوا يتخيلوا ان هيجي حد في المكان دون وملايين تتفرج على المكان دون ويذكروا قد ايه هم كانوا عظماء يا ترى كانوا يخل... يت- يتخيلوا ان هم هيخلدوا في القران يا جماعه اعملوا الخير صلحوا ربنا يبقي ذكراكم صلحوا ربنا يخلي الاجيال تذكركم لو اهل الكهف معانا دلوقتي ويتخيلوا ان احنا موجودين دلوقتي بنقول يا سلام والامه كلها بتقول الله عليهم ده ساعتها ما كانوش يخافوا ابدا وهم كانوا رجال هم ما خافوش لكن ساعتها كانوا يزدادوا حبا واملا في الله سبحانه وتعالى تخيلوا هذا المكان على فكره المكان اللي انا فيه دون جه فيه جيش من جيوش صحابه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد بن عامر وهو طالع ضمن جيوش الفتح الاسلامي سنه 13 هجريه وكان معاه سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جم للمكان دون وهم طالعين يفتحوا الاردن وحضروا في المكان دون وتاملوا هذا المكان ولا- ولعلهم بكوا في هذا المكان ولعلهم دخلوا وشافوا زي ما هنشوف اهل الكهف حاجه ده المكان اللي احنا فيه بس ممكن اقول لك حاجه ممكن نرجع للايه اللي قلتها لك فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته شوف كلمة فأووا دي حد يصدق ان المكان دون ممكن يبقى حضن حد يصدق ان كهف يعني ألم وخوف ورعب وعقارب وحيات وضلمة وتوهان وحيرة ووحدة ووحشة وموت وخوف ورعب حد يتحول اللي هو يتحول فأووا إلى الكهف كلمة فأووا ما جاتش في القرآن إلا أربع مرات يا إخوانا يوسف لما آوى إلى أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم وآ- فآوى إليه أبويه سيدنا يوسف وقال ادخلوا مصر سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ومين والسيدة مريم وسيدنا عيسى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وأهل الكهف فأووا إلى الكهف عبد أواه ربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابن أواه أبوه يوسف عليه السلام وأم وابنها آووا لبعضهم وكهف آوى الناس مش ملاحظ الثلاثة الأولانيين عبد بيأوي عبد يوسف وأبوه مريم وابنها ربنا بيأوي سيدنا محمد لكن أول مرة نتخيل إن ممكن مكان زي كده مكان كهف موحش يبقى عبارة عن حضن ويأوي الناس ويستوعب الناس ويحسوا فيه في الأمان ياما ناس يا جماعة ياما أغنياء عايشين في قصور بلا إيواء وياما بسطاء فقراء في قمة الإيواء ياما ناس بتحيط بها حرس وجنود وحشم بلا إيواء وياما ناس بسيطة على قدها في قمة الإيواء لو ربنا ما قواكش ملكش حد يقويك لو ربنا مش هيقويك روح لربنا عشان يقويك لو قواك والله ما في حاجة تخوفك في الدنيا زي ما هم هيدخلوا ويبقوا في منتهى الامان والدنيا مقلوبه تحت على بعد 10 كيلو احنا هنا في الاردن بينا وبين المدينه بينا وبين الخبر 10 كيلو تخيل بينك وبين الملك 10 كيلو والدنيا مقلوبه عليك وهم نايمين في منتهى الامان في منتهى الراحه فاووا الى الكهف لو ربنا قواك محدش يقدر يأذيك يا جماعه روحوا لربنا عشان يقويكم مالكش مأوى إلا ربنا سبحانه وتعالى لو دورت على الدنيا تأويك مالكش إلا ربنا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته المفروض يا جماعة إن الكهف ده ضيق الكهف ده من جوه ضيق معقولة كهف ضيق ينشر ده المفروض الكهف حتة مزنوقة أبدا فأووا إلى الكهف شوف الآية تركيبتها فأووا إلى الكهف ينشر ينشر لكم ربكم من رحمته اقوي لربنا ينشر ليك من رحمته احنا الآن فوق الكهف بالظبط ع- الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده مكان المسجد اللي أقيم عليهم فوقيهم بالظبط ويبقى دي اللي انتوا قدامكم دي دي مساحة أهل الكهف مساحة الكهف بالظبط انت شايفها من فوق عشان تتخيلها الحجارة دي اللي ماشية معانا بالعرض دون كل دون هي المساحة ده المكان اللي باقوا فيه 300 سنة كانوا مقيمين في هذا المكان دي مساحة أهل الكهف لكن ال- ال- المهم في الآية لنتخذن عليهم مسجدا هذا هو المكان اللي اتخذ مسجد في ذلك الوقت ودون اللي قدامكم ده المحراب بتاع المسجد والقبلة فعلا في هذا الاتجاه فكانوا يعني دون المكان اللي أقام فيه أهل الكهف طبعا اتغير الآن مكان المسجد وبعد ال- بعد فترة وبعد سنين طويلة اتبنى المسجد اللي قدامكم دون هو مكان المسجد الحالي المسجد الحالي كان بيتم الصلاة فيه ثم بني هذا المسجد مسجد أهل الكهف ولو تاخدوا بالكم مكتوب عليه الآية من فوق على باب المسجد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بس دي حاجة تانية كمان لازم تعرفوها إن المسلمين اهتموا بالمكان ده وعن عبر تاريخ الإسلام والمسلمين اهتمام غير عادي لدرجة كل ما يجي خليفة أو آه، يعني سلطان من السلاطين كان يحرص ان يبقى له عمل في هذا المكان يا اما يبني مسجد يا اما يكتب اثر ودور يمكن من من معاني كلمة قال الذين غلبوا على أمرهم الملوك والحكام عبر التاريخ مش بس في عهد أهل الكهف دايما كانوا حريصين ان هم يبنوا مسجد في هذا المكان ولذلك هتشوفوا قدامنا موجود قدامنا مسجد تاني بناه عبد الملك بن مروان هذا المسجد موجود أمام المسجد دوت كأن ده أول مسجد بني ثم أقيم المسجد دوت بناه عبد الملك بن مروان موجود تحته وله القبلة في نفس المكان ثم أخيرا يعني تم بناء المل- المسجد دوت يعني في آه، في عهد الد- في عهد الملك عبد الله في آه، هنا في الأردن ده المكان يا اخوانا وده الكهف ودي رحمة ربنا أنا بس عايز أقول لك حاجة قبل ما نقف على باب الكهف ونفتح باب الكهف ونبص عليه من جوه عايز أقول للشباب حاجة لو ربنا ضيق عليك لو ربنا اضطرك لأضيق الأماكن يبقى عايزك تخ- يختبرك هتروح له ولا لا هتأوي إليه ولا لا ساعتها سينشر لك من أبواب رحمته يا ستات لو الدنيا ضاقت عليكي واتضايق عليكي وتعبتي وفقدتي كل مأوى في الدنيا روحي لربنا ربنا مهما كان ضيق عليكي هينشر لك برحمته ربنا رحمته واسعة قوي فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أنا يا جماعة بقول هذا الكلام عشان أقول لكل واحد الدنيا ضاقت عليه روح لربنا روح لربنا وادخل كهفه كهفه ايه كهفه القرب منه قول له يا رب ما تسيبنيش هيوسع عليك لو الدنيا كلها ضاقت عليك لو الدنيا كلها اغلقت عليك روح لربنا احيانا يضطرك لاضيق الاماكن عشان يقول لك ها ليك حد تاني جنبك في حد تاني واقف جنبك في اضيق من كده كل الدنيا ضدك الملك ضدك الناس كلها بتدور عليك ليك حد الا ربنا ليك حد من ربنا يا ناس لو الدنيا ضاقت عليكم وكلها قفلت في وشكم واضطريتوا زي ما احنا كده لأضيق الأماكن مش هيضيعك ده احنا جايين هنا النهارده عشان ربنا يخلدهم في القرآن وهيكرمهم تكريم عظيم لا يمكن يضيعك لو الدنيا ضاقت عليكي لو رحتيه احيانا يدق عليكي عشان يقول لك مالكيش الا ربنا روحي للوكيل توكلي على الله سبحانه وتعالى يقفل عليكي كل الطرق ويضطرك لأضيق الأماكن علشان يختبر ثقتك فيه علشان عايز ينشر ليكي من رحمته توكلوا على الله يا اخوانا بعد المكان العظيم والآية والمعجزة اللي احنا فيها دلوقتي هم الآن وصلوا لباب الكهف أكيد كانوا واقفين مطرح ما أنا واقف دلوقتي سبع شباب واقفين شباب عاشوا لله ربنا راضي عنهم بيقول عليهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وصلوا الهدى سابوا الدنيا ووصلوا الأعتاب الكهف وده باب الكهف تخيل أنا واقف الآن على باب الكهف تخيل وهم بيفتحوا الباب تخيل الباب ده وهم بيفتحوه يا ترى مشاعرهم من جوه عامله ازاي يا ترى اول حاجه هيقولوها ايه يعني حد يقدر يقول لي حد ممكن يتخيل معايا وهم واقفين هنا ساعه ما كانوا واقفين كانوا بيقولوا ايه طب تصدق انا اعرف كانوا بيقولوا ايه ها إذ أوى الفتية إلى الكهف أول حاجة تعملها إيه؟ لو أنت مكانهم أول حاجة أول ما تقوى بعد ما كل اللي حصل لك دون والدنيا كلها اتقلبت عليك أول ما توصل هنا تقول إيه؟ تعمل إيه؟ بص الآية بتقول إيه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا دعوا أنصحك لو الدنيا قفلت عليك لو الدنيا كلها شدت عليك لو ما عادش فاضل لك إلا الكهف أول حاجة تعملها ساعة الشدة ادعي إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا أول حاجة عملوها إيه؟ أول لقطة في الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب احنا محتاجين رحمتك في وسط الألم والخوف والعذاب والقلق وال... والاضطهاد ووحشة أبويا وأمي وأهلي في وسط ده كله أنا ماليش إلا رحمتك يا جماعة ساعة الشدة الناس ساعة ما بتبقى خايفة بتعمل إيه؟ بتبقى مضطربة فبتبقى مش عارفة تدعي وبتبقى متلخبطة وساعة لما بيحصل لها مصيبة يا جماعة لما تحصل لك مصيبة على طول أمن يجيب المضطر إذا دعاه اجري على الدعاء اول خطوه لاهل الكهف ان هم دعوا واحنا على باب الكهف لازم الاول نقول اول ايه من ايات الاعجاز وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ده باب الكهف والكهف زي ما انتم شايفين يعني مصمم بهذه الطريقة الباب ده احنا كده في اتجاه الجنوب الغربي الشمس بتطلع من هنا وبتغرب من الناحية التانية لو الش... لو اتجاه الباب دون في اي اتجاه غير اللي احنا فيه دون كانت الشمس وهي طالعة تدخل الكهف بشدة وهي بتغرب تدخل ال- الشمس بشدة فكان احسن اتجاه تصميم رباني قمة الاعجاز الهندسي ان الكهف ربنا خلقه ربنا مصممه ربنا اوجده متجه الى الجنوب الغربي وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم الشمس ما ينفعش تخش ال- الكهف بتاعهم لما تطلع من الشرق واذا غربت تقرضهم يعني شيء يسير حاجة بسيطة تقرضهم ذات الشمال وهي بتغرب من هنا احنا دلوقتي بنصور وقت الغروب تقريبا على فكرة يا اخوانا يعني من دقائق كان يدوب اشعة الشمس ضربة في الحتة دي اشعة الشمس كانت ضربة معانا هنا من حوالي مثلا ربع ساعة تلت ساعة واحنا كنا بنصور وخلاص وهي بتقرب من الغروب كانت ضربة في المكان دون واذا غربت تقرضهم يدوب تقرب من باب ال ال الكهف ويدوب شوية شمس كده حلوة تحافظ عليهم تخش في ذلك الوقت فترتيب تصميم الكهف العجيب التصميم الرباني اللي يحفظ هؤلاء الناس يا جماعة الوكيل سبحانه وتعالى إذا أحب عباده حفظهم ورتب الكون كله عشانهم وأواهم وأسعدهم تعالوا بعد ما قلنا الكلام ده تعالوا ندخل إلى هذا المكان هذا المكان إلى الآن موجود فيه قبور أهل الكهف ونشوف المكان اللي كانوا نايمين فيه ونشوف ترتيب ربنا لهذا المكان وازاي برودة المكان عشان تفضل وازاي كان يقلبهم وده الوصيد ايه الوصيد الوصيد اللي كان موجود كلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ده المكان بتاع الوصيد اللي كلبهم علشان كأنه يافطة كده ممنوع الاقتراب محدش يقرب من المكان ده مجرد رؤية الكلب قاعد نايم شكله يخوف فكل الناس تبعد عن هذا المكان وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد تعالوا ندخل الكهف طبعا الباب ده ما كانش موجود لكن تعالوا يعني ندخل مع بعض الى داخل الكهف و- ونشاهد هذا المكان العظيم وارجوكم واحنا داخلين استشعر الحب للسبع شباب دول دول غاليين على ربنا وانت هتكون غالي على ربنا لو عشت لله ولو عشت لخير الناس والاصلاح النفسي ده مكان بيعلمك اسم الله الوكيل إذا تولى عباده لا يمكن يضيعهم أرجوك وانت داخل ما تخافش مش ما تخافش من الكهف ما تخافش على مستقبلك ربنا قوى الناس دول هنا فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يا جماعة توكلوا على الله ما تخافوش من الدنيا لو ربنا معاك قول حسبي الله ونعم الوكيل امضي وقول له وكلتك يا رب حسبي الله ونعم الوكيل وانت بتتفرج على معجزة من معجزات ربنا ازاي ربنا بيقوي عباده ويتولى امر عباده تعالوا ندخل مع بعض الى الكهف
بسم الله سبحان الله احنا كنا دلوقتي جوه الكهف وهذا هو المكان الذي ذكره الله في القرآن و- وانا عاوز اوصف لكم اول ما دخلت هذا المكان المهيب الحقيقه آه، هي دي مدخل ال- مدخل الكهف اول ما دخلت عن يميني وعن شمالي قبور اهل الكهف عن يميني وعن شمالي عن يميني اربع قبور وعن شمالي ثلاث قبور سبع قبور والكهف بقى بالمدخل بتاعه في جوه زي حجرة أو زي مكان اللي هيعيشوا فيه وهم في فجوة منه هو المكان اللي جوه دون والمكان اللي جوه في آخره على اليمين في سرداب السرداب دون مطلع بفتحة مفتوحة في الكهف على السماء دي اللي كان بيدخل منها الشمس والهواء كل يوم لأهل الكهف علشان يتحافظ على أجسادهم وعلى عيشتهم أنا هستأذنكم عايز أقعد في المكان ده الحقيقة عايز اقول لكم على مشاعر الواحد في هذا المكان اخوانا انا زرت كتير مقابر اي حد بيزور مقابر بيحس بوحشه ووحده وخوف والله انا بقول لكم هذا الكلام و- ويمكن حواليا شباب حاضرين معانا هذا التصوير حاسين بانس عجيب مش حاسين بوحشه والله ولا بوحده حاسين براحه نفسيه بيحكي لي الشيخ محمد عبد رب اللحطيني آه إمام المسجد والمسؤول عن هذا المكان بيقول لي كل الزوار بيجوا هذا المكان عشان يقعدوا يزوروا الكهف في الأردن علشان يقعدوا دقيقتين وخمس دقايق ساعة وساعة ونص مش قادرين يمشوا لا يا اخوانا حاسس أنا النهارده بس فهمت الآية فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ربنا ربنا بيديه خلاص الأشياء يا اخوانا ربنا ربنا قادر سبحانه وتعالى القبور بتخوف لكن انا والله حاسس بانس والله انا عايز اقوم مش عشان التصوير انا مبسوط مبسوط مت- انا م- ما ينفعش تقول لي ازاي انت مبسوط وانت قاعد في وسط القبور انا مبسوط انا قاعد في قلب الجبل يا اخوان احنا دلوقتي جوه الجبل جوه الجبل في وسط الجبل من جوه ده اامن مكان ربنا اختاره لهم هم انا انا دلوقتي فهمت يعني ايه يوم امان 300 سنه مع ان دوله الدنيا كلها بتضد كانت مقلوبه عليهم وهم في سابع نومه الوكيل سبحانه وتعالى اتوكل على الوكيل ونام قلبي يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل ونام انا الان نزلت في مدخل الكهف وما زلت في ما دخلتش على الحجره اللي كانوا نايمين فيها انا في ال- انا في المدخل آه، لو لو سالتني مساحه الكهف تطلع قد ايه مساحه الكهف حوالي 90 متر تقريبا آه، في حدود 90 متر يعني شقه صغيره قوي ويعني حد احط رجلي على اول خطوه في المكان اللي رام فيه 300 سنه دي بدايه المنطقه العاليه دي دي مكان الحجره اللي كان نايم فيها اهل الكهف 300 سنه في المكان ده لا اله الا الله لا إله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأنا الحقيقة وأنا بخطو الآن في المكان ده هم كانوا نايمين هنا يعني المكان اللي أنا اللي أنا جالس فيه الآن ده مكان كان نايم فيه واحد من أهل الكهف هنا كان نايم وهنا كان نايم أخوه وهنا كان نايم أخوه ده المكان اللي ربنا كان بيرعاهم فيه ده المكان من 309 سنة ربنا منزل رحمته يا عم روح لربنا روح لربنا يحيطك برحمته انت مش مكفيك انت خايف من ايه انت ما بتصلحش في الارض ليه انت مش عايز تشتغل لربنا ليه انت حاسس بهيبه المكان اللي انا فيه انت حاسس بجلال المكان اللي انا فيه معجزه من ربنا حصلت في المكان ده 300 سنه رحمه ممكن نعمل ممكن نعمل تجربه مع بعض يا اخوانا ممكن نقفل باب الكهف نقفل علينا باب الكهف زي ما كنا مقفول عليهم و- وهطلب من اخواننا المصورين يلغوا الاضواء بتاعه الكاميرات اللي موجوده ونشوف الضوء اللي جاي من الشمس من فوق بيعمل ايه تحت ممكن ممكن نقفل الباب ونطفي الاضواء ممكن يا اخوانا تطفي الاضواء طفي الاضواء حد شايف حاجه مفيش حاجه خالص مش كده لكن لا لا لا لا لا, لا. ده في ضوء هنا انا دخلت في الفجوه دلوقتي انا دلوقتي جوه الفجوه شايف شايف آيات ربنا مين مين اللي أوجد ده مين اللي خلق ده مين اللي عمل الفتحة دي وليه عملها علشان مين عشان كل ده عشان طلع شباب شايفين أنا قاعد فين أنا أنا خابط في عينيا دلوقتي ضوء الشمس وشايف يا سبحان الله ده الشمس ما تأذيش الشمس ما تبهدلش. سبحانك يا رب رضيت بالله رب ولا عن من تاني انتوا عارفين أنا نفسي في اخواننا وهعمل كده فعلا انا نفسي آه، احط نفسي مكانهم يعني يعني انا نفسي انزل على الارض نمسك هدومنا ما نمسك هدومنا مش دي المشكله تخيل هم كانوا نايمين مكاني كده تخ- تخيل حلاوه انك تبقى طلعت عشان خاطر ربنا 309 سنه وانت بتاخد ثواب وهو نايم بياخدوا ثواب وهم نايمين لان البلد دي عماله تتصلح بسبب ان هم اي الناس سيئوا الناس واختفائهم اثار الناس اكتر والناس تعلقت بيهم اكتر فالناس حبتهم فمشيت على خطاهم والناس عرفت ان هم ضحوا عشانهم هم نايمين في الكهف والقلب بتتصلح بره عشان ربنا يعلمنا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا انا حابب ما نمشيش من هنا الا ما نسمع ايات سوره الكهف اللي بتتكلم على اهل الكهف هنا في هذا المكان تعالى يا معتصم اجلس اقعد شوف كده. انا عايز المصوصه الجميله انا حابب اسمع ايات الكهف في مكان الكهف عمري ما سمعتها هنا ان شاء الله هتقرا علينا كده ايات الكهف ونعيش احنا الناس اللي بتسمع مع هذه الايات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وعرضنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجعل من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
صدق الله العظيم. أسأل الله أن يحفظه ويصلي للآخر شأنه بالكأس واليمين والشاعر والسكينة وال- والهدوء النفسي والأنس والرحمة والرحمة إن الواحد حاسس إنها متنزلة على ما في هذا المكان تعالوا نختم حلقتنا ندعي ندعي إحنا جوه الكهف جوه بعضنا من معجزة ربنا سبحانه وتعالى وآمن بآيات ربنا وسط ناس عاشوا عاشوا يصلحوا في الدنيا هم الأمريكان تعمل زي إيه ده يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا بالتمام يا رحيم يا رحيم يا رب رحمتك ملأت السماوات والأرض يا رب رحمتك وسعت كل شيء يا من قلت كتب ربكم على نفسه الرحمة يا من نشرت لأهل الكهف الرحمة يا من قال يا من قلت فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته اللهم إننا في مكان تنزلت فيه رحمتك عليهم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا مالك الملك يا رب يا رب نستمطرك الرحمة نزل علينا رحمتك ارحمنا ارحمنا يا رب توسع علينا كل ضيق ارحمنا يا رب فاشرح صدورنا ارحمنا يا رب فنجنا من أعدائنا ارحمنا ارحمنا انصرنا ارحمنا كما رحمت أهلك يا رب يا ذا الجلال والإكرام بيدك الأمر نصرتهم ورحمتهم وأمنتهم ونجيتهم من عدوهم وخلدت ذكراهم وحفظت ذكراهم وحفظت كفهم وجعلت فيه آيات وآيات وآيات من الشمس والهوى والأمر فيه والنوم يا من بيدك حدود السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم ارحمنا رحمة ت- تجمع بها قلوبنا ارحمنا ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا اغفر لنا توكلنا عليك يا وكيل توكلنا عليك توكلنا عليك فلا تكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله على من كادنا حسبنا الله ونعم الوكيل وكلناه وكلناه فلا تكلنا انصر أمة حبيبك محمد يا رب كما نصرت أهل الكهف يا رب انصر أمة حبيبك محمد أعنا أعنا انصرنا أيقظنا أيقظ شبابنا كما أيقظت شباب أهل الكهف يا رب نستغيث بك لشباب المسلمين يا رب أرنا آية في رمضان في هداية شباب المسلمين اللهم إنك تقول عن أهل الكهف وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى شبابنا يا رب شباب المسلمين أدعوك من هذا المكان مكان هؤلاء الفتية أدعوك من فتية المسلمين أدعوك لشباب المسلمين أدعوك يا رب أمن آية في رمضان في بلاد شباب المسلمين أمن آية أن يكون الشباب إصلاح بلادهم يا رب العالمين يا رب اجعل هدك وهدف الشباب في بلادنا إصلاح بلادهم والأرض انصرنا يا رب العالمين اهدي الشباب اهدي الشباب حببهم في الإيمان حببهم في صلاة الفجر حببهم في قيام الليل حببهم في الطاعة حببهم في الطاقة حببهم في الإصلاح حببهم في الخير حببهم في النوم يخدم إيد الناس يا رب يا رب أصلح بقصة أهل الكهف أصلح حبيبك محمد أصلح بهذه القصة وبهذا المكان وبهذه وبما فعلناه اليوم أصلح به جمال الأمة يا رب وجمال الأمة يا رب اجعل هؤلاء السبعة الفتية هلالا للشباب اللهم اجعلنا نقرأ سورة الكهف كهف فيضاء لنا نورا بين السماء والأرض أصلح بنا الأرض اغفر لنا ارض عنا سامحنا اعتقنا اعتقنا اعتقنا هذه الليلة يا رب اعتقنا هذه الليلة استرنا استرنا استرنا كما فتنتهم انصرنا كما فت- كما فتنتهم وارحمنا كما رحمتهم تولي أمرنا كما توليت أمرهم واصرف يا رب هدايتك يا رب رضاك يا رب اقبلنا الليلة راضي عنا يا رب سامحنا الليلة يا رب يا رب يا رب آمين آمين آمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نشوفكم بكرة إن شاء الله قصة جديدة السلام عليكم ورحمة الله